بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين ندي مقدمة عن سفر هوشع وناخد أول إصحاح هوشع من الأنبياء الصغار وكلمة أنبياء صغار مش مقصود بيها صغيرين في السن ولا في القيمة إنما النبوة صغيرة يعني عدد الآيات غير الآيات بتاعة أشعية أو أرمية والأنبياء دول إن كانوا كبار أو صغيرين لما نقول نبوات أو أنبياء مقصود بيها الفترة ما بعد سليمان قبل سليمان في أنبياء زي داود نفسه نبي إنما لما بنقسم كتب العهد القديم بنقسمها أربع أجزاء عادة الجزء الأولاني التوراة أسفار موسى الخمس تكوين خروج لاويين عدد تثنية الجزء الثاني الأسفار التاريخية تحكي تاريخ شعب اليهود زي يشوع قضاة رعوز صمويل الأول والثاني ملوك الأول والثاني أخبار أيام أول أول وثاني مكابين أول وثاني الجزء الثالث الأسفار الحكمية أو الشعرية أو الأدبية زي أيوب والجامعة والمزامير ونشيد الأنشاد والأمثال والحكمة والجزء الرابع والأخير النبوات أو الأنبياء ودول اللي بيقسموا إلى أنبياء كبار أشعية وأرمية وحسقيال ودانيال وأنبياء صغار ودول عددهم كبير الأنبياء دول ليهم كلهم موضوع واحد أساسا أو رسالة واحدة كل الأنبياء دول بيقولوا كلمة واحدة بيقولوا توبوا وانتهوا بأعظم الأنبياء اللي قال نفس الكلمة اللي هو مين يوحنا المعمدان أعظم من نبي ده تعبير المسيح له المجد إنما كلهم اللي يقرأ كلامهم يلاقي يتلخص في كلمة واحدة بس توبوا وارجعوا لربنا وكأن ده يعني ملخص الكتاب كله أهم كلمة في الكتاب أهم وصية توب يعني عشرات ومئات من الآيات والإصحاحات في الآخر بتقول نفس الكلمة توب ليه بيقولوا كده وليه الإصرار على الكلمة دي الشعب اليهودي بدأ اختياره عند شخصية أبونا إبراهيم أبونا إبراهيم هو أبو اليهود أو أبو المؤمنين بالمعنى المسيحي دلوقتي هو جد اليهود أبونا إبراهيم مختار واختياره لأنه بسبب علم ربنا على أساس حياته اللي كلها إيمان وعند إبراهيم اتحدد المبدأ الروحي أن البار بالإيمان يحيى أو أن ربنا يفرح بإيمان الإنسان ويعطيه بر أبونا إبراهيم ورث الحكاية دي لإسحاق ورثها ليعقوب يعقوب بعد ما كان ماشي وحش اتعدل وبقى إسرائيل وبقى أيضا رجل إيمان وأصبح قديس إسرائيل طلع منه 12 سبط وطلعت منه شعب ضخم والشعب ده نزل مصر وتكاثر بشدة وطلع على يد موسى حوالي 1500 سنة قبل المسيح خرج عشان يرجع كنعان ولف في سينا لغاية ما وصل على حدود كنعان ويشوع دخل الشعب كنعان وسكنهم ووزع عليهم البلاد بعد ما سكنوا بدأوا يختلطوا بالشعوب اللي حواليهم طبعا استلموا الشريعة ساعتها وعرفوا ايه اللي يزعل ربنا وايه اللي يرضي ربنا وربنا نبههم طول ما انتم ماشيين ورايا هبارككم واحفظكم واكثركم واول ما هتنحرفوا هسيب الشعوب تاكلكم وحيوانات البرية وفي ويلات كتيرة للبعد عن ربنا إنما الشعب زاغ كعادته وبدأ ربنا يسيبهم وبعدين يرجعوا يصرخوا لربنا يبعت لهم قاضي وهكذا فجه زمن القضاء استمر زمن القضاء لغاية ما الشعب طلب ملك من صمويل النبي جاب لهم شاول الملك انحرف على الآخر جاب داود الملك حسب قلب الله وعند داود وصلنا تقريبا قربنا على ألف قبل المسيح ألف سنة قبل المسيح داود جاب سليمان الملك الملكة بقى المملكة بقت أقوى مملكة في العالم ساعتها شعب إسرائيل بقى في قمة مجده لأنه شعب كان متدين في الوقت ده واتبنى هيكل سليمان كمكان مقنن للعبادة ومكان ثابت لله على الأرض وربنا فرح بالمكان بالرغم أنه قال العلي لا يسكن في مصنوعات الأيادي إنما ارتضى أن يكون ده موضع لسكناه وباركه بسبب قلب داود وحماس سليمان بعد سليمان انقسمت المملكة لأن كل اللي جم بعد سليمان ما عاشوش بإيمان آه الآباء الأوائل ولا مشيوا ولا سكة داود اللي أصبح ال standard بتاع العهد القديم اللي بيتقاسوا عليه كل الملوك اللي بعد كده زي ما المسيح هو standard العهد الجديد اللي كلنا بنتقاس عليه دلوقتي لما انقسمت المملكة وانحرفت بقى في مملكة شمال اسمها إسرائيل عاصمتها السامرة ومملكة جنوب اسمها يهوذا عاصمتها أورشليم وحتى دول مختلفين مع بعض يبقى نفس فلسطين اليهودية بقى الجزء الشمالي اسمه مملكة الشمال أو إسرائيل وعاصمتها السامرة ومملكة الجنوب يهوذا وعاصمتها أورشليم والاتنين بقوا أوحش من بعض بقى في ملكين في كل وقت والملوك انحرفت والشعب كله انحرف وبدأوا يعبدوا أوثان ويقننوا الزنا وعاشوا في انحرافات كتيرة ومن هنا بدأ الأنبياء يظهروا أشعية وهوشع وعموس الأنبياء ظهروا في الأول قبل فترة اسمها فترة السبي لكن لأن الناس ما ارتدعتش وما اتعظتش من كلام الأنبياء وتهديداتهم وإنذاراتهم ربنا سمح بحاجة اسمها السبي لأنه كان نبههم وحذرهم قبل كده فسبي شعب الشمال إلى أشور وبعدها بسنين سبي شعب يهوذا الجنوب إلى بابل واستمر السبي سنوات طويلة قوي وفي أنبياء ظهروا في فترة السبي زي أرمية وزي دانيال وزي حسقيال وبعد سنين طويلة من السبي والذل الشعب ابتدى يرجع لربنا ويصرخ لربنا فربنا ابتدى يرجعهم على مراحل وظهروا أنبياء تاني ما بعد السبي بيشجعوا الناس على التوبة والثبات في التوبة وانتظار المسيح فكأن كل الأنبياء دول بيقولوا للناس توبوا مرة يقولوا لهم توبوا عشان ربنا يكافئكم ومرة يقولوا لهم توبوا لحسن ربنا هيشيل نعمته عنكم وكتب الأنبياء كتب غنية جدا بالأمثلة والمعاني اللي في اتجاه التوبة وعشان كده لما جه يوحنا المعمدان كان أعظم أنبياء العهد القديم وكانت رسالته برضه تتلخص في كلمة التوبة توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات لأنه بعد شهور من خدمته ظهر المسيح له المجد وبدأ العهد الجديد هوشع يعتبر من, من الأنبياء الأوائل في الفترة دي بنسميهم أنبياء ما قبل السبي يعني هوشع في الفترة اللي فيها أشعية وعاموس ودول ناس في الأول خالص يعني قبل أرمية وقبل حسقيال وقبل دانيال وقبل أنبياء كتير قوي بعد كده يعني هو في القرن الثامن قبل الميلاد هوشع في القرن الثامن قبل الميلاد وتنبأ قبل السبي وحضر سبي السامرة أو سبي الشمال حضر جزء منه سنة 722 الأنبياء حتى أسمائهم لها معاني وغالبا المعاني مرتبطة برسالته هوشع هو يعني الله زي أنا هو أو يهوى أو إهيا هو دي في العبري يعني الله وشع يعني خلاص عشان كده أشعية وهوشع تقريبا الاسم متقارب يشوع برضو نفس الكلمة اليا دي الأولانية زي هو في العبري برضو الله فشوع أو شع يعني خلاص زي هو شعنا فاكرينها هو شعنا اللي كانوا بيصرخوا اليهود يقولوها يعني خلصنا هو شعنا في الأعالي أوصلنا في الأعالي خلصنا فهوشع يعني الله يخلص أو الله مخلص أو خلاص الله زي ما تسمى إذا السفر ده بيتكلم عن الخلاص ومفتاحه كلمة التوبة سفر هوشع بيتكلم عن الخلاص ومفتاحه سفر كلمة التوبة نقسم السفر ثلاث أجزاء كبار وعشان نحفظه هنقول ثلاث كلمات أولهم حا من واحد لثلاثة نسميها الحالة حالة ومن أربعة لعشرة نسميها حوار ومن 11 ل 14 نسميها حب حالة حوار حب حالة يعني هيوصف حالة الشعب من واحد لثلاثة حوار هتسمع بقى كلام ربنا وتبكيته وعتابه للشعب اللي سابه ده من أربعة لعشرة حب هيبقى من محبته هيعمل ايه بقى من 11 ل 14 ودي حالة كل إنسان على فكرة هي ببساطة التوبة ثلاث كلمات هي حالة خطية حالة إنسان بعيد عن ربنا ثم حوار مع الله ينتهي باكتشاف حب الله فيتوب الإنسان لما الإنسان يقع في مصيدة حب ربنا لازم يتغير خلاص يعني هي بدأت بحالة سيئة ثم حوار بس اللي يسمع والحوار ده لو وصل للقلب يدخل الحب والحب يعمل التوبة فالتوبة زي ما هنكتشفها مع بعض هي محبة من ربنا ورصد للمحبة دي من الإنسان أو وقوع في مصيدة حب ربنا فالإنسان يتغير عشان يرضي ربنا اللي يدرس كويس الأنبياء يلاقي أن حتى الأنبياء الكبار نقلوا بعض المعاني عن هوشع أو كرروا نفس المعاني حزقيال وأرمية بالذات هتلاقوا كثير من تعبيراتهم منقولة عن هوشع وهوشع مأخوذ منه في العهد الجديد بعض الآيات من أشهرها اللي استشهد بيها معلمنا متى من مصر دعوت ابني دي اللي قالها هوشع قول الرب الذي صار إلى هوشع بن بئيري في أيام عزية ويثام وأحاز وحزقية ملوك يهوذا وفي أيام يربعام ابن يؤاش ملك إسرائيل كل الملوك دول تقريبا وحشي يمكن واحد منهم في يهوذا معقول لكن الباقيين كلهم وحشين فطبعا تصوروا معايا الحالة انه مملكة الشمال يربعام ده قمة الفساد ماشي وبتوع يهوذا مش احسن كتير برضه عايشين في الخطية وبيعلموا الناس الخطية فالنبي يا عيني بيبقى يعني حاسس انه محدش بيسمع له وده شعور كل الانبياء في الوقت ده يعني كل الانبياء دول جالهم اكتئاب من خدمتهم اللي يقرا ارميه ويقرا اشعياء يحس ان هم عدوا على ايام صعبه جدا ودموع غزيره بسبب ان الشعب فاسد وهم مسؤولين ومش قادرين يغيروا حاجه في الناس وعادة النبوات زي الرسائل كده تبتدي بمقدمة تعريف مين الكاتب وفي زمن مين والزمن زمان ما كانش يتقاس بالسنين الزمن لغاية المسيح له المجد كان ينسب للملوك يعني حتى ميلاد المسيح في الإنجيل لوقا نسب إلى أغسطس قيصر وإلى الولاء اللي موجودين في المنطقة لأن ما كانش لسه في تأريخ ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد الكلام ده كله جديد فالتأريخ دايما منسوب للملوك عشان نحدد الزمن يعني أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب بداية غريبة جدا ومش موجودة في الكتاب كله ربنا بيقول للنبي بتاعه هوشع روح اتجوز امرأة زانية كلمة صعبة قوي وهات منها عيال هيبقوا ما هي, هي اساسا امراه زانيه هنسميهم اولاد زنا انما من ولاده هيبقى اولاده لان الارض قد زنت زنا تاركه الرب برضو المفسرين اختلفوا فيها هل هي زانيه فعلا ولا كلمه امراه زانيه مقصود بيها بالمعنى الروحي بتعبد اوثان لان كل الناس بتعبد اوثان وعباده الاوثان مماثلة للزنا بالنسبة لربنا على طول لأن واحد باع ربنا يعني لكن أغلب المفسرين قالوا لا هي امرأة زانية بل بالعكس يمكن تكون من كهنة الأوثان لأن عبادة الأوثان كانوا بيقوموا بها الستات ومن طقوس عبادة الوثن الزنا منتهى الفساد حاجة صعبة أوي فقال له روح اتجوز واحدة زي كده طب ليه يا رب تعمل في النبي بتاعك كده ده إحساس صعب أوي ده راجل يهودي ومتدين وبتاع ربنا ساعات ربنا بيبقى عاوز ينقل لنا اللي هو بيحس بيه واحنا ما بنحسش بالسهل يمكن ده اللي خلى ربنا يقول إبراهيم هات ابنك قدمه ذبيحة وبعدين مسك ايده قال له لا ما تقدموش كأنه عاوز يقول له عارف إبراهيم اللي انت كنت هتعمله ده أنا هعمله أنا لن أشفق على ابني بل أبذله من أجل البشر أجمعين شوف أنت حسيت بإيه وأنت واخد إسحاق عشان تموته ابنك وحيدك الذي تحبه إحساس الخطية أو الخطأ الواحد ما يحسوش غير لما يقارنه لما يعيشه يعني إيه يعني إحنا ممكن إيه نغش ربنا في حاجات كتير قوي وبعدين تعدي الواحد ضميره ميت ما يحسهاش يعني إنما تعالى واحد يغشك كده تطلع من عينيك تبقى متغاظ جدا طب جربت جربت يعني ايه واحد يغشك ايه رأيك انت بتغش ربنا كل يوم فاهمين الفكرة انك مثلا تأثر مع ربنا طبعا دي كتير قوي لكن تلاقي نفسك صعب عليك قوي ان حد أثر معاك طب فكر فيها كده بتأثر قد ايه مع ربنا طب يبقى مستنيك كل يوم تصلي وما بتصليش وانت لما عييت صعب عليك فلان ما سألش وعلان ما سألش طب ما, ما تفكر كده في ربنا اللي مستنيك بقاله سنين تحس بيه فلأن ربنا مش قاصد القصة بذاتها طبعا مش بيذل النبي إنما الأنبياء دول رجال رجالته عمل في حسقيال أصعب من كده خد مراته قال له هاخد مراتك في يوم من الأيام وما تعيطش وتقعد على باب بيتك ودمعة ما تنزلش من عينك يا رب ليه بتعمل كده في رجالتك قال له معلش قرة عينك هاخدها منك عشان تقول لهم ولادكم وستاتكم هيموتوا قدام عينيكم بسبب شركم ومش هتلحقوا تبكوا عليهم يبقى ربنا بيستخدم الأنبياء أحيانا كوسيلة إيضاح وأحيانا يحسسنا بمرارة الخطية باختبارات جوه الخطية يعني هي الفكرة اللي هيوصلها بعد كده ربنا ان هو ارتبط بشعب اسرائيل وشعب اسرائيل ليس الا امرأة زانية في نظر شعب اسرائيل في نظر الله هو زوجة زانية خائنة من البداية خدها وهي وحشة خدها من الزبالة وعملها عروسة وملكة ورجعت تخونه تاني وتزني نفس الكلام اللي هيقوله هوشع قاله حسقيال بعده طبعا معنى صعب جدا على أي شخص أنه يفكر بالطريقة دي إنما عاوز ربنا يقول لنا شوفوا أنا مستحملكم قد إيه وشوفوا بحبكم قد إيه وشوفوا الخطية قاسية عليا قد إيه لأن هو أكتر حاجة بتخلينا ما بنتوبش إن إحنا مش حاسين ببشاعة الخطية إيه يعني ما تكذب ما كل الناس بتكذب أنت مش حاسس يعني إيه كذبة في ربنا إيه يعني لما ما آه تكره حد ولا تشتم حد ولا ايا كانت الخطيئة احنا ما بنحسش ان ربنا بيتوجع قوي من الحاجات لكن لما هو يتجوز امرأة زنا ويجيب منها عيال زنا بيبقى باصص في الارض وبيبقى صعبان عليه انما هيسمع كلام ربنا أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا لأن الأرض قد زنت زنا قال له لأن الحكاية كلها بقت زنا في زنا الأرض زنت زنا يعني إيه يعني كل الأرض باعت ربنا كل الأرض كل الناس ما بقتش ماشية مع ربنا تاركة الرب هنا يبان فكرة الزنا الزنا الروحي هو ترك الرب عشان كده تلاحظوا في القوانين الكنسية دلوقتي أن الطلاق لعلة الزنا الجسدي أو الروحي يعني إيه الروحي يعني لو ثبت أن الإنسان باع المسيح وارتد مراته تاخد طلاق بتصريح من الكنيسة لأن ده نوع من الزنا برضه فذهب وأخذ جومر بنت دبلايم يعني واحدة اسمها غريب فحبلت وولدت له ابنا يعني لو عاوزين كلمة جومر دي معناها التكميل أو الكمالة أو آخر الحاجة أو من الآخر يعني أصعب حاجة جومر دي تقدر تسميها يعني آخر الفشل أو كمالة الخطية خالص يعني جاب أصعب واحد جاب واحدة اسمها كمان بيقول يعني وبيفكروا إنها عملت كل خطايا الدنيا اللي في الدنيا وحبلت وولدت له ابنا فقال له الرب ادعي اسمه يزرعيل يزرعيل الأسماء العبري والعربي قريبين في بعض الحروف يزرعيل يعني الله يزرع إيل برضو إيل الله يزرع يزرع هي يزرع فيزرعيل يعني الله يزرع لأني بعد قليل أعاقب بيت ياهو على دم يزرعيل وأبيد مملكة بيت إسرائيل إيه القصة دي أولا شوفوا أول ولد للست دي اسمه إيه الله يزرع هو ربنا عاوز يفهمه مفهوم بسيط قوي كلنا عارفينه وبننساه أن الاتحاد بالخطية له نتائج إيه الولد اللي هيطلع من هذا الزواج بمعنى إيه ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا أنت عشت بالكذب وبقى الكذب نظامك في الدنيا طيب هتشوف الدنيا تكذب فيه عليك إزاي وتبهدلك إزاي ما أنت اللي زرعته هتلاقيه وده حصل مع أبونا يعقوب زمان أبونا يعقوب كان كذاب في أول حياته وضحك على أبوه وضحك على أخوه ولاده في الآخر ضحكوا عليه ضحكة عذبته عشرين سنة بقى يبكي على ابنه فاكره ميت وهو ابنه عايش ندم على الكذب ندم لأنه شاف الكذب مش هو ابتدى من الكذب خليك يا زراعيل يا سيدي ما ديك انت اخترت السكة دي زعلان ليه لما تحصد نتائجها يزرعيل معناها نتائج الخطية ما يزرعه الإنسان إياه يحصد إذا كنت عشت للعالم شوف العالم هيديك إيه من يزرع للجسد فمن الجسد يحصد فسادا الكتاب يقول كده مش عايش طول حياتك تاكل وتشرب وتهشك في جسدك في الآخر جسدك ده يبقى إيه شوية تراب هذه يزرعيل لكن من, من يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية عايش مشغول بحياتك الروحية تكسب أبدية إيه اليزرعيل بتاعك الله يزرع يعني إيه الله يسمح أن نتائج الخطية تبان أو أن اختيار الإنسان يظهر في الآخر اللي اختار سكة لها نتائج لازم النهاردة في ناس بتفاصل في فكرة أن كل واحد يأخذ أجرته حسب عمله في السماء لا دي حقيقة ما نقدرش نفاصل فيها أبدا صحيح دخول السماء بنعمة المسيح له المجد وبالفداء اللي عمله إنما كل واحد يأخذ أجرته حسب عمله ما يزرعه الإنسان إياه يحصد واحد عاش حياته كلها يحب الناس ويخدمهم لازم يزرعيل بتاعه يفرح وواحد عاش للخطية بالطول وبالعرض لازم يزرعيل بتاعه ده هينكد عليه للأبد فأول ولد اسمه يزرعيل يعني حط المبدأ ده أن أول نتيجة للخطية من جنس الخطية وإن من نوع الخطية من نوع العيشة اللي عشتها هتحصد فقال له الرب ادعى اسمه يزرعيل لأني بعد قليل أعاقب بيت ياهو على دم يزرعيل هو إيه اللي حصل قبلها قبلها بفترة ياهو ده كان ملك مفتري بعد أخاب بشوية لو تفتكروا جت سيرة يزرعيل دي وقت أخاب لما أخاب كانت عينه في المزرعة بتاعت مين نابوت اليزرعيل يزرعيل دي قصة دي قرية اسمها يزرعيل وكان راجل طيب اسمه نابوت إنما أخاب كان نفسه ياخد المزرعة فإيزابل رمز الشر التانية دي فأمرت وقتلت نابوت ده وخدت القرية بتاعت نابوت اليزرعيل فإيليا طبعا الموضوع ده زعل ربنا جدا وبعت إيليا يبكت أخاب بشدة ويوبخه بشدة وقال له شوف زي ما دم نابوت نزل في الحتة دي دمك ودم عيلتك كلهم لازم يسفك هي دي يزرعيل برضه من يزرع يحصد فاللي حصل بعد سنين طويلة ان ياهو ده كان قائد حربي وتآمر وقتل ولاد أخاب كلهم قتلهم كلهم وآخر الكل كانت الست العجوز إيزابل دي اللي قتلها ونزل دمها في الحتة دي واخدين بالكم إنما ياهو المفتري ده اللي دبح الناس دي كلها هو كمان عايش عيشة بطالة فهوشع بقى حضر آخر أيام ياهو فقال له اوعى تفتكر إن ياهو عشان حقق اللي ربنا كان عاوزه وإن بيت أخاب ينهار بسبب خطيته هو هينجو من العقاب هو كمان عايش عيشة كلها فساد فأعاقب بيت ياهو على دم يزرعيل وأبيد مملكة بيت إسرائيل قال له أنا مش لاقي حد عدل في إسرائيل فأنا هبدهم واحد ورا التاني لأن هي دي يزرعيل الإبادة الفناء جهنم أجرة الخطية موت فكرة ساعات الواحد بيحاول يهرب منها إنما حقيقة أجرة الخطية موت يزرعيل هي دي نتاج هذا الزواج الكئيب اللي بيختاره الإنسان لنفسه دي الحالة احنا لسه في حالة ها فاكرين ويكون في ذلك اليوم اني اكثر قوس اسرائيل في وادي يزرعيل يعني قوس اسرائيل القوس دايما رمز للحرب او رمز للسلطة الحربية يعني السلاح بتاعهم يعني يا انسان انت فاكر انك معاك قوس وبصحتك وبحيلك ولسه الدنيا ما ما ادتش ظهرها ليك اوعى تفتكر ان الحالة دي هتدوم ان كان ربنا مطول باله عليك زي ما قال لنا بولس في روميا انما يتمهل علينا لكي لا يهلك احد لكن لا تستهين بلطف الله وامهاله غير عالم ان امهال الله انما يقتادك الى التوبه ربنا مطول باله مش لانه مغمض عينه ومش شايف الخطيه ده مطول باله لانه نفسه تلحق وتتوب فهنا بيقول أكثر قوس إسرائيل يعني العز والسلطة والفشخرة والكبرياء والإحساس بالذات ما هو اللي بيغلط براحته ده لازم عنده كبرياء ومش دريان بنفسه قوس إسرائيل قال لا لا هيتكسر وهيتذل وهيعرف في الآخر أن الحكاية ما كانتش تستاهل ده كله ثم حبلت أيضا وولدت بنتا الخطية إيه؟ تحبل وتولد تحبل وتولد وده نفس التعبير اللي استخدمه مين مين شاطر مذاكر في العهد الجديد قديس يعقوب برافو قال الخطية إذا حبلت الشهوة إذا حبلت ثالث خطية والخطية إذا كملت تنتج موتا فهو خد الظهر من هوشع نفس الفكر وقال أصل الخطية دي موجودة جوانا أصلها في الأول شهوة والشهوة تتحد بعقل الإنسان وطاقاته وتولد خطية والخطية تكبر وتكتمل وفي الآخر تيجي المصيبة الموت يا زرعيل ثم حبلت أيضا وولدت بنتا فقال له ادعي اسمها لورا حامة أسماء كلها توجع لورا حامة يعني لا رحمة لا رحمة طبعا احنا دلوقتي بنسمي في كلمة رحمة اسم من الأسماء وده اللي هيقوله بعد شوية إنما تصوروا لما بنت تبقى اسمها لا رحمة يعني إيه برضو إشارة تانية مهمة إن حياة الخطية حالة الخطية حالة البعد عن ربنا لا تتوقع معها الرحمة أنت يا إنسان بتمنع الرحمة عن نفسك بإصرارك على الشر كما أنك تحصد ما درعته فإنك أيضا لا ترحم لأنك مصر على خطيتك فبيقول البنت هنسميها لا رحمة لو رحامة يعني ما فيش رحمة خلاص يبقى ربنا بيهدد شعبه قال لهم مش هرحمكم تاني لا إني لا أعود أرحم بيت إسرائيل أيضا بل أنزعهم نزعا أما بيت يهوذا فأرحمهم خلي بالكم يهوذا كان لسه في رمق احنا قلنا دول مملكتين مملكة الشمال اللي هي اسمها إسرائيل دلوقتي ومملكة الجنوب اللي اسمها يهوذا مملكة إسرائيل أكثر انحرافا بحكم أن الهيكل لسه في يهوذا فلسه في ناس بتدخل الهيكل وتقدم ذبايح وبتخاف ربنا إنما مملكة الشمال انحرفوا وباعوا ربنا خالص فربنا بيميز بين الإنسان اللي لسه عاوز يمشي معاه وبين الإنسان اللي سابه خالص فبيقول أما بيت يهوذا فأرحمهم ده في الأول بعد شوية هيقول برضه مش هرحمهم لأنه مش غلط وأخلصهم بالرب إلههم ولا أخلصهم بقوس وبسيف وبحرب وبخيل وبفرسان يعني إيه يعني بدل يهوذا لسه ماسك شوية في ربنا هوريهم ان الخلاص مش بقوتهم ومش بشطارتهم لا بقوس ولا بسيف ولا بفرسان انما انا هرحمهم وانا هخلصهم ربنا بيقول كده لان الواحد فينا يقول له رب طب انا وحش هعمل ايه يقول له انا هخلصك انا هرحمك عليا انا دي انما انت معايا ولا مش معايا يهوذا لسه كان مع ربنا عاوز ربنا فقال له انا هخلصك وهرحمك ومش محتاج لا فرسان ولا جيش ولا حروب ولا خيل أنا اللي هخلصك وأنا اللي هرحمك لأنك لسه ماسك فيا بالمقارنة على فكرة يهوذا في الوقت ده كان أغلبه منحرف إنما بالمقارنة أحسن من إسرائيل ويبدو أن ربنا الحتة دي بتفرق معاه برضه يعني إيه يعني لما تبقى الدنيا كلها فاسدة خالص الذي لم ينحني بعد لبعل محسوب عند ربنا كويس يعني واحد كل اللي في المكتب بيغشوا وبيسرقوا وبيكذبوا وهو ما بيسرقش في نظر ربنا كويس هو احنا مش بنقول قديس ولا بيصلي قد ايه ولا بيصوم قد ايه ولا بيعمل خير قد ايه هو مجرد انه ما نزلش للمستوى ده عند ربنا ليها اعتبار زي يهوذا واسرائيل اسرائيل ضاعت خالص يهوذا لسه محافظه على نفسها شويه انما بعد شويه هتضيع برضه ثم فطمت له رحامة وحبلت فولدت ابنا ها الخطية عمالة تجيب مضاعفات فقال ادعوا اسمه لوعمي لوعمي يعني لستم شعبي لأنكم لستم شعبي وأنا لا أكون لكم شوفوا نتائج الخطية تاني ما هو الحالة احنا لسه بنتكلم في الحالة ما تتخضوش وما تتضايقوش غصب عني هو أول كام إصحاح كده حالة حالة سيئة اللي عايش بعيد عن ربنا يحصد ما زرعه يشوف يزرعيل وأيضا لا يرحم وأخيرا لا يعامل كشعب لله يترفض من ربنا يعني تيجي ربنا تقول له أنا تبعك يا رب أنا مسيحي يقول لك لا ما أعرفكش ودي لاحظنا أنها في العهد الجديد نفس المعنى يجي يخبطوا على الباب يقولوا له افتح لنا يا رب يقول لهم لست ذهبوا عني لا أعرفكم لا أعرفكم إزاي دول كانوا مستنيينك وفي متى 25 يقولوا له أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا الشياطين وباسمك صنعنا قوات يقول لهم ما عرفكوش لستم شعبي ليه ما عرفوش سكة التوبة برضه مناظر بس إنما ما عرفوش سكة التوبة فارتبطوا بامرأة زانية جابت يزرعيل وجابت له رحامة وجابت لستم شعبي احنا ساعات ما بنتوبش غير لما نفهم نتائج الخطية يعني صحيح ان عادة لما نتكلم عن التوبة ربنا حنين وربنا طيب وربنا حلو انما في مدخل تاني للتوبة ان الخطية وحشة قوي والبعد عن ربنا هلاك وفساد وضياع ونتائجه صعبة لو الواحد فهم كده هيفوق برضه لا عشان كده في رسالة يهوذا يقول مخلصين البعض بالخوف احنا محتاجين نخاف عشان نتوب لأن ساعات بنتدلع على ربنا ربنا طيب وحنين وبيطب طب وبعدين والخطية لسه قاعدة والتهاون والاستهتار لحسن يكون فيها لو رحامة لحسن يكون فيها لو عمي لحسن تكون فيها زرعيل هيتولد حاجات تخوف الواحد لو أدرك إن في نتائج خطيرة للخطايا اللي بيعملها دي هيخاف يغلط ويتراجع بسرعة ويتوب لكن في لكن دايما أجمل كلمة من أجمل الكلمات اللي في الأنبياء كلمة لكن تلاقوها كل لما تلاقيه الدنيا غمقت قوي تلاقيك تطلعها كلمة لكن لكن دي اعرف إنك إيه هتشم نفسك في رجاء دايما يعني ربنا يأدب ويوبخ ويشد وبعدين يرجع يقول إيه ولكن لازم يفتح باب اللي هو باب الرجاء باب الغفران باب التوبة لكن في أمل لو رجعوا ولكن يكون عدد بني إسرائيل كرمل البحر يا رب ده أنت عمال تبهدل فيهم 180 درجة هيكونوا زي رمل البحر الذي لا يكال ولا يعد ويكون عوضا عن أن يقال لهم لستم شعبي يقال لهم أبناء الله الحي إيه ده إيه النقلة الفظيعة دي يعني بدل ما يتقال لهم ما انتوش شعبي مش هيتقال لهم انتوا شعبي هيتقال لهم أكتر من كده انتم ولادي دي طبعا إشارة لإيه بقى العهد الجديد على طول دي العهد الجديد فيها ولكن على طول ان الشعب القديم اترفض اليهود اترفضوا اليهود اللي فرحانين بكتاب العهد القديم كتاب العهد القديم بيدينهم وبيقول عليهم امرأة زانية انما لو ما بقوش مسيحيين هيفضلوا امرأة زانية وامرأة خائنة هم لما يبقوا مسيحيين ياخدوا الاكل يدخلوا في اولاد الله الحي انما لو فضلوا يهود رافضين المسيح هيفضلوا ايه لو عمي مش فاهمين حاجة ولا أنا بتكلم عبري دلوقتي أظن فاهميني هيفضلوا لستم شعبي هيفضلوا لستم شعبي إنما لو اتنقلوا النقلة دي وخدوا لكن ودخلوا في عز العهد الجديد يبقى كرمل البحر من كل لسان ومن كل أمة ومن كل شعب لا يكال ولا يعد ومش بس ما يتقلهمش لستم شعبي ده يتقلهم أبناء الله الحي ده عز العهد الجديد ان احنا داخلين نقلة كبيرة قوي هناخد بنوة ونبقى اولاد ربنا مش بس شعب ربنا كان اليهود يفتخر جدا بفكرة انه شعب مختار شعب الله انما المسيح يفتخر باكتر من كده يفتخر انه مش شعب مختار انما انه ابنه مختار ابناء الله الحي ويجمع بنو يهوذا وبنو اسرائيل معا ويجعلون لانفسهم راسا واحدا ويصعدون من الارض لان يوم يزرعيل عظيم ويجمع يعني ايه في العهد الجديد ده كله بدل دخلنا في لكن يبقى دخلنا اتنطينا عهد جديد بنو اسرائيل وبنو يهوذا ما انت يا رب قلت يهوذا لسه كويسين اسرائيل ضاعوا قال هلمهم كلهم هرجعهم كلهم واجمعهم ويجعلون لأنفسهم رأسا واحد إشارة واحدة للجسد والرأس جسد الكنيسة مشكل إيش يهوذا وإيش إسرائيل إيش أمم وإيش يهود الجسد الكنيسة يعني إنما كنيسة العهد الجديد لها رأس واحد هو المسيح له المجد وده اللي وصفه بولس بالتفصيل قال كلنا أعضاء في جسد إنما الجسد رأسه والرأس واحد والرأس هو المسيح له المجد وحده ويصعدون من الأرض تعبير جميل برضه يعني إيه يصعدون من الأرض طب ما هم في الأرض على طول يعني بتوع العهد الجديد دول مش لامسين الأرض بتوع الأرض الجد... العهد الجديد مختلفين عن الدنيا وعن طبيعة الناس اللي في الدنيا يصعدون من الأرض بدل بقيت ابن لله الحي لا عندك يزرعيل ولا رحامة ولا لعمني ولا بعد الشر ده انت ابن دلوقتي والابن اه ابن عز يعني فما يلمسش الارض يصعدون من الارض تعيش صاعد عشان تصعد في اليوم الاخير ما احنا كلنا منتظرين يوم البوق الاخير يوم مجيء المسيح على السحاب ان نصعد ده حقيقي ان نختطف مش ده ايماننا ان احنا نختطف مع الرب على السحاب طب هنصعد ازاي اما كنتش انت صاعد النهارده عايش اعلى من التراب رجليك مش لامسه الدنيا يبقى عمرك ما هتصعد في اليوم الاخير والصوم على فكره بالمناسبه نوع من الصعود او الارتفاع لان الواحد بيرتفع عن الجسديات وعن الماديات هذا الارتفاع مؤشر انك ليك في الصعود عشان كده المسيح قال أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع وقال عن الصيام حين يرفع العريس حينئذ يصومون ليه لما نشوفه بيترفع نصوم عشان احنا كمان نطير وراه فيصعدون من الأرض لأن يوم يزرعيل عظيم يعني ايه رأيكم بقى ان الزرع الآخر ما هو يزرعيل دي بشقيها الله يزرع الله يزرع لليهود هلاك طول ما هم في عندهم وفي فسادهم ويزرع للمؤمنين والمسيحيين الأتقياء حياة أبدية يومهم عظيم يعني اللي مستنيهم ده لم تره عين ولم تسمع به أذن وما لم يخطر على بال إنسان يبقى من الحاجات اللي تحرك التوبة المفارقة والمقارنة الواضحة دي يزرعيل هنا ويزرعيل هنا أجرة الخطية موت وأجرة القداسة أبدية بص بقى واختار في هنا له رحامة هنا في رحامة هنا له عمي هنا أبناء الله الحي هنا لابدين في الأرض لغاية ما يبقوا تراب هنا يصعدون عن الأرض والتوبة هي اللي تعمل لك هي اللي تنقلني من يهودي عايش في الخطية بلغة العهد القديم إلى مسيحي مقدس عايش في القداسة نفتح جزئين عشان انتوا خدام بقى روميا تسعة نقرا بس آيتين في روميا تسعة كان بولس عمال يتكلم باستفاضة عن اختيار الله وليه ربنا اختار يهود وبعدين رجع يختار أمم وهل هيقبل اليهود تاني ولا لا فيقول في عدد 23 ولكي يبين رومية 9 23 غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد إحنا آنية رحمة ربنا بيحضرنا عشان نورث الأبدية فخلينا نثبت في الحتة دي التي أيضا دعانا نحن إياها ليس من اليهود فقط بل من الأمم كما يقول في هوشع بتاعنا بقى أيضا سأدعو الذي ليس شعبي شعبي دي الترجمة السبعينية بقى الترجمة اليوناني للنص اللي احنا كنا بنقراه فيها الدقة دي أن يقال لهم لستم شعبي لا يقول سأدعو الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست محبوبة محبوبة هنا محبوبة زي مرحومة اللي هي رحامة يعني فاهمين ازاي؟ يعني هقول للي كانوا له عمي عمي اللي هم لستم شعبي لا انتم شعبي واللي له رحامة لا رحامة ده اللي هيرجع فاهمين ازاي؟ في العهد الجديد كده اللي خد اللعنة أو الرفض إذا دخل من باب الإيمان والتوبة يدخل على الرحمة والتبعية ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي أنه هناك يدعون أبناء الله الحي يبقى الجزء اللي احنا بنقراه بالظبط يبقى بولس ربط وقال لنا ان هوشع سبق وتنبأ ان المرفوضين دول الجماعة الامم الوثنيين دول هيدخلوا من الايمان وهيسبقوا اليهود زينا ما احنا مصريين ما احناش يهود انما سبقنا اليهود خلاص سبقناهم باميال في معرفة المسيح واجيال كمان بطرس بقى يختم عشان تعرفوا ان هوشع ده محبوب بطرس الاولى اصحاح اتنين عدد تسعة واما انتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي أمة مقدسة ده علينا بقى العهد الجديد شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب الذين قبلا لم تكونوا شعبا وأما الآن فأنتم شعب الله ليها أصل دي طبعا لو عمي وهترجعوا تبقوا عمي فاهمين ما كنتوش شعب الله بقيتوا شعب الله ده بيكلم العهد بتوعنا احنا مسيحيين الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون هنا ما قالش هوشع بيقول بس واضح انه بيقصد هوشع لانه جاب الاسمين فبيقول شوفوا له رحامة بقت رحامة نتيجة الخطية اتقلبت وبقت فرحة كبيرة بالرحمة بالتوبة ونتيجة الرفض لستم شعبي رجعنا وبقينا شعب الله لما عرفنا سكة التوبة لم تكونوا شعبا الآن أنتم شعب الله كنتم غير مرحومين أما الآن فمرحومون لإلهنا كل مجد وكرم